وجهها سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام قد كنا الفجر المنتظرا والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر قد كنا الفجر المنتظرا والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهداء الكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهداء الكون رسالتنا أهداء الكون رسالتنا أهداء الكون رسالتنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا آه، بنستكمل في هذه الليلة وهي الليلة الأخيرة إن شاء الله آه، حيث أني كما ذكرت لفض- لحضراتكم بالأمس أني على سفر إن شاء الله رب العالمين آه، نستكمل سويا آه، مقومات آه، دولة الإسلام وقلنا أن هذه المقومات ست مقومات للدولة الإسلام الراشدة الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة سموها خلافة راشدة سموها الرئيس سموها دولة الخلافة سموها الولايات المتحدة سموها الجمهورية العربية المتحدة سموها زي ما انتم عاوزين أي مسمى لكن المهم المقصد أن تكون أمة العرب وأمة الإسلام هي أمة واحدة بحدود واحدة يحكمها حاكم واحد آه، مقومات هذه الدولة هي وحدة الأمة وحدة الأمة ثم الحاكم الواحد ثم الشورى العدل والمساواة الحرية الإنسانية أو قيم الإنسانية اتكلمنا عن وحدة الأمة اتكلمنا عن الحاكم اتكلمنا عن الشورى واتكلمنا عن العدل والمساواة واتكلمنا عن الحرية بنتكلم النهارده على الإنسان على الإنسان في هذه الدولة الإنسان في دولة الإسلام التي نريدها لا يهمنا دين هذا الإنسان لا يهمنا جنس هذا الإنسان المهم أنه إنسان هذا الإنسان بغض النظر عن كفره أو إيمانه بغض النظر عن جنسيته عن لونه عن طوله عن نسبه عن نسله أنه إنسان لقد كرمنا بني آدم ربنا عز وجل كرم بني آدم بمجرد أن الله عز وجل خلقهم بيده ونفخ فيه من روحه فهذا تكريم من الله عز وجل للإنسان أيا كان هذا الإنسان ربنا عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إنسان مسلم أو كافر ربنا عز وجل خلقه في أحسن تقويم أحسن تقويم بعض أو المشهور عند عموم الناس إن هي الشكل والخلقة وإن شكله كده وإيديه كده لا عند الآخرين وأنا منهم التقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الأخلاق الأخلاق ربنا عز وجل خلق الإنسان بأخلاق كريمة عظيمة هو ده الإنسان الإنسان في الإسلام هو المحو الإنسان هو محور الرسالة السماوية الإنسان هو المحور وهو عصب الرسالة أرسل الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة وخلقت النار وخلق هذا الكون وكل هذا الذي نراه هذه المنظومة بكاملها من أجل الإنسان من أجل الإنسان ليفسد فيها أم ليصلح فيها ليصلح فيها إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلم هم ظنوا أن هذا الإنسان سيفسد في هذه الارض ويسفك الدماء ولكن الله عز وجل خلقنا في هذه الارض وخلق الانسان في هذه الارض مستخلفا فيها ليصلح هذا الكون ويصلح هذه الارض والله عز وجل ينظر انصلح ام نفسد الانسان في الاسلام وكل قيم الانسانيه كل قيم الإنسانية اللي كل المناهج والأيديولوجيات بتتكلم عليها واخدينها من الإسلام شاءوا أم أبوا عارفين إن هي متاخدة من الإسلام أو مش عارفين لا هم متاخدة من الإسلام وتعالوا يورونا ويناقشونا الأمم المتحدة لما عملت قانون حقوق الإنسان قبل الأمم المتحدة ما تعمل هذا القانون كانت فين حقوق الإنسان؟ لم تكن موجوده ولم يكن للانسان حقوق كانسان مجرد بغض النظر عن غناه او فقره فقره عن لونه عن عن كانت موجوده في الاسلام. خدوها منين؟ خدوها من الاسلام. خدوها من الاسلام يقينا لانهم لم يجدوا في اي شيء ينتمي الى الانسانيه، ينتمي الى البشريه، او يقولوا ان هو ينتمي الى الله والى السماء، لم يجدوا حقوقا للانسان مثل ما وجد في القران الكريم. الاشياء العجيبه جدا في القران الكريم ربنا عز وجل لما بيقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا الاسير ده مين جمهور علماء المسلمين على انه الاسير الكافر هو ممكن يبقى فيه اسير مسلم بين المسلمين لا الاصل لا امال الاسير ده مين الكافر يعني احنا ممكن نطعم الكافر المقصورة عندنا نديله طعام اه ممكن ده بنص القرآن الكريم طب ليه؟ لمجرد انه انسان انسان ربنا عز وجل بيعلمنا وبيربينا برسالة نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم يعني ايه قيمة انسان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة يهودي فوقف واسترجع وتشهد فقالوا له سيدنا عمر بيقول له يا رسول الله انها ليهودي دي لواحد يهودي فماذا قال النبي اوليست بنفس اوليست بنفس مش ده انسان مش ده بني ادم حتى اذا اختلفنا في الدين اختلفنا في المعتقد وفي القيم وفي المبادئ الا اننا نشترك في الانسانيه ولذلك علماء التربية يقسموا الأخوة أعلى مراتب الأخوة أخوة الدين وأخوة الإيمان وبعدها أخوة النسب وبعدها أخوة الوطن وبعدها أخوة الإنسانية أخوك في الدين دي أعلى درجة من درجات الأخوة أخوك في النسب بعديها مباشرة أخوك في الوطن أبناء قبيلتك أبناء عيلتك أبناء وطنك وبعديها الأخوة في الإنسانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أوليست بنفس مش ده إنسان في غزوة بدر أسر المسلمون من المشركين أكثر من سبعين أسير كان واحد منهم اسمه أبو عزيز ابن عمير أخو سيدنا مصعب ابن عمير أخو سيدنا مصعب ابن عمير أسره أحد الأنصار سيدنا مصعب مارر كده بعد المعركة ما خلصت فلقى الأنصاري ماسك أبو عزيز ما يعرفش إن ده أخو مصعب فسيدنا مصعب راح للأنصاري قال له يا أخ الأنصار أشدد يدك واحكم قيدك شد إيدك امسكه كويس واربطه جامد إن له أما غنية تفتديه بوزنه ذهبا وليس لها غيره أبو عزيز يبص لسيدنا مصعب ويقول له أهذه وصايتك بي يا أخي هي دي الوصية بتاعتك بي يا أخي سيدنا الأنصاري يقول له أو أخوك هو ده أخوك سيدنا مصعب يقول له بل أنت أخي في الإسلام وليس هو أشدد وثاقك ده أنت أخويا في الإسلام مش هو شوف ده الفهم بتاع سيدنا مصعب شوف فهم النبي بقى صلى الله عليه وسلم اللي بيربي مر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الأنصاري مكتف أبو عزيز تكتيفة بينفذ الوصية بتاعت سيدنا مصعب فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هكذا يوثق ابن آدم ابن آدم لا يوثق هكذا وفي رواية يا أخ الأنصار ما لك تشدد وثاقك وثاقك ليس ببعير لك ده مش الجمل بتاعك ما تربطوش كده فقال يا رسول الله مر علي مصعب وهكذا أوصاني بأخيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري خفف الوثاق خفف الوثاق فلن يفر منك فإني أعرف هذا الرجل وأطعمه من طعامك واسقه من مائك واسقه من مائك لعل الله عز وجل يذيقه الخير بيديك شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم ازاي صاحب الرسالة بقى بيكسر المفاهيم والقيم اللي هم كانوا فاهمينها بهذا الشكل وبيرسي قيم ومبادئ جديدة لا ده مش الجمل بتاعك ده مش بعيرك خفف الوثاق وأطعمه من طعامك واسقه من شرابك لعل الله عز وجل يجري يذيقه الخير من يديك أبو عزيز يقول صدق من أرسلك هكذا كان النبي وهكذا الانسان في الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم يمر في المدينه فيمر ببيت ابو مسعود الانصاري فيجده يؤدب عبدا له ماسك عبد بيجلده يقول سيدنا ابو مسعود فما راعني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على راسي يقول اعلم ابا مسعود ان الله عز وجل اقدر عليك من مقدرتك على عبدك هذا فاخذت سيدنا ابو مسعود الانصاري اتخض فنظرت فاذا برسول الله النبي واقف جنب ابو مسعود وهو بيأدب الخادم العبد بتاعه وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما يعرف ايه السبب اعلم ابا مسعود ان الله اقدر اقدر عليك من مقدرتك على عبدك هذا وفي روايه اعلم ابا مسعود ان ربك أقدر عليك من مقدرتك على عبدك هذا فينظر سيدنا أبو مسعود يا رسول الله أؤدبه فيقول النبي ما هكذا يؤدب العبد فليس ببعير عندك ده ده مش جمل بتاعك يعني كانه عاوز يقول له يعني ده مش بهيمه ولا حيوان و... لا ده مش كده ده بني ادم ما هكذا يؤدب الخادم ان كان على سوء خلق فبعه والا لا تجلده جلد البعير يقول سيدنا ابو مسعود فما كفاره ذلك يا رسول الله فيقول سيدنا النبي لا ارى كفاره لك يا ابا مسعود الا ان تعتق قال هو حر يا رسول الله خلاص اعتقته ده شوف الانسانيه والاسلام الاسلام مراعاته للانسان العبد الانسان الخادم شوفوا امريكا واوروبا لغايه امتى كانوا بيعملوا ايه في العبيد الاسلام هو الذي حرر العبيد ليس سبارتاكوس في اليونان ولا في الاغريق ولا امريكا ولا حقوق الانسان الاسلام هو الذي حرر العبيد وهو الذي جعل كفاره ذنوب كثيره عتق العبيد وعتق الرقاب والاسلام ليس لم يجعل ابدا هناك مصدر وسبب للرق والعبوديه الا ان هو يتولد عبد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من استرق حرا واكل ثمنه ملعون من استرق حرا واكل ثمنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يراعي معنى الإنسانية في في في في في في, في العلاقة بين الرجل وزوجته لا يجلدن أحدكم زوجته جلد البعير ثم يأتي آخر الليل يضاجعها ما ينفعش ما ينفعش ده الإسلام يعني دائما التنبيه على الأقل يدخل فيه الاعلى لما الانسان لما الاسلام ياتي ويقول ان لكم في كل ذي ركب رتب حق اي حيوان اي حيوان ليه حق عندكم طب اذا كان الاسلام والنبي يقولوا الحيوان ليه حقوق عندنا طب يبقى الانسان بقى ايه مين اولى بالحقوق الحيوان ولا الانسان لما النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا قصه الرجل اليهودي الذي دخل الجنه في كلب والمراه اليهوديه المراه البغي المراه البغي العاهره التي دخلت الجنه في كلب سقطه طيب لما نسقي بني ادم بقى اذا كان لما تسقي كلب تدخل الجنه طب لما تسقي بني ادم تعمل ايه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الشاة امام وليدتها او امام امها او امام اخواتها الشاه الخروف لما نذبحه ما نذبحوش قدام بقيه الخرفان ما نذبحوش قدام ولادها ما نذبحش خروف صغير قدام امه ده ناخده بعيد ونذبحه تخيلوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يمر فيجد احد الصحابه ينحر شاة امام الشياه يقول له انزعت الرحمه من قلبك وفي روايه يذبح شاة امام وليدتها بيذبح الام قدام ابنها قدام الخروف الصغير يقول له انزعت الرحمه من قلبك الرحمة اتنزعت من قلبك ازاي لا ينحرن أحدكم شاته أمام وليد وليدتها طب تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده على الخروف والشاه امال البني آدمين نعمل فيهم ايه
رحيم ونبي وكتاب وجهاد رحي ونبي وكتاب وجهاد
الإسلام هو دين الإنسانية الإنسان في الإسلام هو المحور هو الأساس ده حتى وهو ميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظام الميت ككسر عظامه حي كسر عظام الميت ككسر عظامه حي لما يبقى فيه انسان ميت وتكسر عظمه منه كانك كسرتها وهو حي ده ده ده الانسان والقيم الانسانيه في الاسلام ما هياش في الحياه فقط لا ده كمان بعد الممات بعد الممات كسر عظام الميت ككسر عظامه حي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما يقول لو عثرت بغله في العراق لسئل عنها عمر لما لم تمهد لها الطريق لو عثرت بغله في العراق لسئل عنها عمر لما لم تمهد لها الطريق طب لو عثر لو عثر انسان وهو مفتح وكل حاجة بس الطريق مش ممهد بقى الإسلام هينبه ويأمر بتمهيد الطريق لل... لل... لل... لل... للجمل وللحيوانات وما نمهدش الطريق للإنسان إيه، في عندنا حاجة اسمها قانون المعاوضة قانون المعاوضة ده عارفين كلكم قصة البعير قصة الجمل جاء صحابي دخل على النبي من الأنصار وهو يصرخ ويقول أدغسني يا رسول الله أدركني يا رسول الله ما بك أخ الإسلام ند علي بعيري يا رسول الله ند علي بعيري يعني الجمل بتاعي هائج يا رسول الله مش قادر عليه فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار ومعه الصحابة رضوان الله القصة باختصار شديد ومعه الصحابة رضوان الله عليه يدخل النبي إلى البستان حديقة ومزرعة الأنصار فيجد الجمل هائج هيجان شديد الصحابة خافوا على النبي سيدنا أبو بكر يقول له على رسلك يا رسول الله سيدنا رسول الله يقول له على رسلك أنت يا أبا بكر لا سيدنا ابو بكر يقول له على رسلك يعني بالراحه انتظر يا رسول الله بقف يقول له لا اوعى انت يا ابو بكر مالكش دعوه يدخل النبي الى البستان فياتي البعير ياتي الجمل كالسهم المارق من اخر البستان في اتجاه رسول الله حتى ان سيدنا عمر يقول فخلعت قلوبنا خوفا على رسول الله هلعا على رسول الله خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي البعير إلى رسول الله يقف أمام النبي خلاص هدأ يضع رأسه على كتف النبي يميل إليه النبي رأسه ولبث على ذلك مليا بعد شوية يرفع البعير رأسه ينظر النبي أين صاحب البعير ها أنا ذا يا رسول الله بعيرك يشتكي البعير بتاعك بيشتكيك بيشتكي منك ماذا يشتكي يا رسول الله يشتكي قلة العلف وكثرة الكلف بتأكله قليل وتشغله كتير اتق الله فيما استحكمك فيه اتق الله عز وجل فيما استحكمك فيه ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار إن البعير بتاعك أنت اتق الله لأن أنت بتأكله قليل وتشغله كتير طيب لو بني آدم بقى إنسان حق الإنسان في العمل والأجرة ما تروحش تديله ملاليم وتطلع عينه في الشغل حتى لو هو راضي حتى لو هو راضي هيبقى حرام عليك ما تقوليش الرضا في عندنا حاجة في الشرع اسمها أجر المثل أجر المثل ده هو المطلوب منك شرعا حتى تكون عادلا وتكون صاحب حق وتكون رجل من أهل الحق الراجل ده الساعة بتاعته بره بعشر قروش هو مش لاقي شغل ما ينفعش تجيبه وتقول له تعالى خدها بقرشين هيرضى هيرضى وما ينفعش يسرق منك ما ينفعش يجي يقول والله ده انا سمعت الشيخ بيقول المساواة والحقوق انا آه، سعر عشرة وهو اداني اتنين يبقى هو ظالم وده ما رعاش الانسانية انا هاخد الفرق ده بطريقتي لا يا حبيبي ما ينفعش ما ينفعش تاخده بطريقتك وما ينفعش تأثر في الشغل اه انت ليك عنده حق هتاخده يوم القيامة لغاية ما تلاقي شغلانة غيرها وسيبه ويمشي تخيلوا هي دي الإنسانية هي دي حقوق الإنسان قيم الإنسان لم يعرف أبدا في الإسلام أن عذب شخص بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أحد الصحابة على آه، قائد من قادة المسلمين في الشام وهو يشمس أسرى له مشمسهم يعني موقفهم في الشمس بيعذبهم أسرى من الروم فوقف الصحابي وقال يا أخ الإسلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن تعذيب الأسارة النبي بينهى إن احنا نعذب الأسارة كل دي القيم الانسانيه قيم الانسان ومعاني الانسان وحقوق الانسان التي يتكلم فيها ويرعاها الاسلام ويحافظ عليها اما يجي حد بقى يقول لي ده احنا هنرجع لعهد الحرملك وعهد السلاملك وعهد الحريم نقول له والله ونعم العهد ونعم العهد اي رجل انت الذي يقبل ان تسير امراته ان تسير امراته يشاهدها الناس ويتفرجوا عليها وي- وي- وي- وي- وي- ويملوا عينيهم من الجمال يقول لك بمل عينيا بالجمال الرباني اعوذ بالله الا تستحي الا تغار ديوث انت لعن الله الرجل الديوث قيل وما الديوث يا رسول الله قال الرجل الذي لا يغار هل حقوق المرأة إن هي تمشي عريانة في الشوارع أو شبه عارية هل هي دي حقوق المرأة طب فين حقوق الرجل ما هو من حقوق الرجل إن هو يغار على امرأته الآن أي سلعة لو عاوزين نعمل إعلان عن المية لازم نجيب امرأة جميلة ونعريها ونمكيجها عشان تعمل إعلان أصبحت المرأة سلعة أين كرامة هذه المرأة؟ يقول لك حقوق, حقوق المرأة حقوق المرأة في إيه؟ حقوق المرأة في أن تتعرى في أن تصبح بلا ضابط ولا وازع ولا ولا اشمعنى الرجل؟ لا الرجل أيضا له ضوابط ما ينفعش يتعرى ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش الإسلام هو هذا الدين الذي يرعى حقوق الإنسان حقوق الحيوان حقوق الطير حق... كل شيء كل شيء ده النبات النبات في الأرض الإسلام بيرعى حقوقه لما يكون فيه الدولة المسلمة لابد أن تكون حقوق الإنسان في القمة إيه تعرفوا ان في الشرطه في الاسلام ازاي ياخد معلومات من المجرم مجرم مره واحد بتوع الشرطه بيتناقش معايا بيقول لي ازاي ما نقدرش ما نعذبش ناخد منهم معلومات ازاي لا مفيش حاجه اسمها عذاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان بعت سيدنا علي ابن أبي طالب وسيدنا الزبير بن العوام يستكشفوا الطريق اللي المشركين هيجوا منه فخدوا عبد من ال- العبيد بتوع قريش أسروه وسألوه كم قريش قال لهم ما بين التسعمائة إلى الألف رنوه علقة كم قريش ما بين التسعمائة يا ما موتوه من الضرب بيعذبوه ما هو عاملين زي الضابط بتاع الشرطه اللي مسك حرامي وبيقرره هم مسكوا اسير وبيقرروه كم موتوه قال لهم ألف ونصف ضربوه تاني قال لهم ألفين ضربوه لغاية ما وصل لهم ثلاثة قال لهم ثلاثة آلاف جابوه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متكسر مضروب علقة يعني فنظر النبي ما الذي فعل به هذا قالوا يا رسول الله سألناه فأنكر وخبب علينا فلما أوجعناه ضربا تكلم وقال ثلاثة ألاف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتطبيبه ولام علي والزبير لمهم على أن هم عملوا فيه كده ثم جيء بالرجل يا أخا قريش كم القوم قال أمحمد قال نعم قال إني لك صادق ولست بكاذب إن القوم ما بين التسعمائة إلى الألف فأطرق النبي في الأرض ثم رفع رأسه ونظر إلى علي والزبير قال صدقكم الرجل فلما كذبتموه أعطاكم ما أردتم الراجل صادق هم من 900 ل 1000 لكن لما ضربتوه عشان يرضيكوا وتبطلوا ضرب فيه قال لكم 3000 خلاص انتوا بطلتوا شوف الإسلام أنت كرجل شرطة إذا لم تستطع أن تأتي بالأدلة بطريقة إنسانية فليس من حقك أبدا أن تأتيها بطريقة حيوانية ده مش كده ده المجرم ده إذا جبت منه المعلومات إذا جبت المعلومات بالتعذيب ومضى وامام القاضي قال لا حتى لو هو عمل كده المعترف ان رجع في اعترافه اخذ برجوعه دي قاعده في القضاء إيه قاعده في القضاء الاسلامي في العدل الاسلامي في قيمه الانسان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر بالإحسان إلى الحيوان يبقى الأولى الإحسان بالإنسان عارفين في المشركين كانوا يعملوا إيه يجيبوا البهيمة الجمل أو البقرة أو الجاموسة ويجوا كده عند الحتت اللي فيها لحم في الكتف أو في الفخاد من ورا ويقطعوا حتة خمسة ستة كيلو لحمة من البهيمة وهي حية والجمل واقف كده أو ال ال ال ال البقرة واقفة كانوا يأكلوها عشب كده بيخليه بيخلي البهيمة ما تحسش عاملة زي الدطورة يقول لك ده واكل دطورة هي الدطورة دي كان إيه إيه ياكلوها فيجوا قاطعين حتة والحتة اللي يقطعوها دي ياخدوها خمسة كيلو ثلاثة كيلو يطبخوها وياكلوها وياكلوا منها طب والبهيمه ما هو اللحم ده هيكسي بعد كده اللحم ده هيكسي وخلاص والبهيمه تعيش وكل ما يتعذروا في حته خمسة ثلاثة كيلو لحمه يقطعوا حته من البقره ولا حته من الجمل وهي واقفه وبعد شهر شهرين ثلاثه هتتربى تاني وهتنمو تاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ما أبين من البهيمة فهو ميته ينهى النبي عن عمل موضوع ده في البني ادمي في ال- في البهايم الحته اللي تتقطع دي كانها ميته دي ميته يبقى انت بتاكل ميته حرام ما ينفعش طب ما بالك بقى بالانسان اذا كان الحيوان الاسلام بينظر له بهذا الشكل ما بالك بقى بالحيوان ده مقوم اساسي من مقومات الدوله المسلمه دوله الاسلام الانسانيه وحقوق الانسان وقيم الانسان كل الكلام ده تحت مظله الشريعه الاسلاميه يبقى مقومات دوله الاسلام سته وحدة الأمة الخليفة الواحد أو الرئيس الواحد الشورى العدل والمساواة الحرية بضوابطها الأربعة اللي قلناها المقدس والأخلاق وحرية الآخر والمصالح العامة الق- المقوم السادس هو الإنسانية كل ده تحت مظلة الشريعة الإسلامية ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش نحقق العدل والحرية والشورى والديمقراطية والإنسانية بمظلة الشيوعية أو بمظلة ال ال ال ال الاشتراكية أو بمظلة أي نظام وأي قانون غير الشريعة الإسلامية ستقام هذه الدولة وسيأتي الوقت التي تتحقق فيه هذه الدولة الراشدة على منهاج النبوة أقسم بالله العظيم ستتحقق إن آجلا وإن عاجلا وإن شاء الله رب العالمين لنا لقاءات أخرى نتكلم فيها عن الدولة في الإسلام ولكن نكتفي بهذا القدر في هذا العام من زمان العزة نظرا كما قلت لحضراتكم لارتباطي بسفر أسأل الله عز وجل لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى أظن إن شاء الله رب العالمين ستستكمل الحلقات في نفس الموعد مع يعني حلقات قديمة عملناها من حوالي ست سنوات أو سبع سنوات سنوات اسمها اسمها نبينا بنتكلم فيها عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتعاملت زي ما قلت يعني من ست سنوات تقريبا إيه، أرجو أن تستمتعوا بها وحتى ألقاكم بعد عيد الفطر إن شاء الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام أكن الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر أكن الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهداء الكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهداء